السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وعندي اليوم دليل على أنني أحبكم أكثر من حبكم أحبكم أنا حبي لكم أكثر من حبكم لي بدليل أنني جئتكم بالعافية نسأل الله عز وجل لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله مع كيف وأخواتها كيف وأخواتها كيف نصل إلى الجنة كيف نصل إلى الله كيف تصلح قلوبنا كيف كيف وأخواتها أخواتها كيف ننجو من الفتن كيف نهرب من الفشل كيف نعالج مشاكل الأولاد كيف نواجه معاناة الحياة كيف وأخواتها كيف كيف يرضى عنا ربنا كيف اليوم قبل أخواتها كيف نحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المرة السابقة في الحلقة الماضية تكلمنا عن كيف تدخل الجنة وذكرنا هنالكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى يعني رفض رفض دخول الجنة يا ترى أنت راغب أم رافض راغب في دخول الجنة ولا رافض دخول الجنة قول لي راغب طبعا حد يرفض الجنة قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت المرة اللي فاتت أن هؤلاء الذين يطعنون في السنة يقولوا أن الأحاديث كلها ضعيفة وموضوعة ما فيش حاجة اسمها سنة قلنا أن هؤلاء قوم لا يفقهون أو عيبهم بس مش فاهمين الموضوع عشان كده الاسبوع اللي فات جبنا سبورة وحطينا بالورقة والقلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في مجلسه وسمعه عمر وعمر كلم ابنه ابن عمر سمع قال سمعت ابي والحدثني ابي وبعدين سمع من ابن عمر خادمه نافع وبعدين مالك سمع من نافع وهكذا القصة ما هياش ان احنا بنقول ده قصة ابو زيد الهلالي ولا قصص الف ليلة وليلة ولا الناس هي المشكلة ان الناس مش فاهمين لو فهمنا قصة ورود الحديث النبوي نفهم ان هذا الحديث ايضا محفوظ بحفظ الله لان ربنا لما يقول لنا ببساطة اطيعوا الله واطيعوا الرسول طيب احنا متفقين اطيعوا الله يعني القرآن كلامه واطيعوا الرسول فين الرسول مات صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي ونفسي طب نطيع الرسول ازاي يعني سنته يعني لما ربنا يقول لنا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول طب ردوه الى الله كتاب الله والرسول نرده لمين يعني ربنا بيحلنا على هوى اذا كان ما فيش سنه على ما فيش لا من اجل ذلك لان ربنا قال لنا اطيعوا الرسول وقال لنا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فامرنا بالرد الى الرسول يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحلنا على واقع على شيء موجود على شيء محفوظ علشان كده تعهد الله بحفظه وزي ما قلت القصة المرة اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي في وسط عرب ربنا جهز العرب اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل العرب حفاظ لانهم كانوا اميين ما كانوش بيقروا ولا بيكتبوا ما كانش ايدهم ورق كان الواحد يقوم في السوق عكاظ كده من دماغه يروح قايل قصيده 100 بيت وكل اللي قاعدين يحفظوها وتنتشر في الافاق حفظوها من اول مره سمعوها ربنا اعدهم بكده لكده عشان يحفظوا ربنا جهزهم حضرهم اختارهم نقاهم كان الصحابي زي ما قلت لما يقول انس احصينا سبع عشرة شعرة بيضاء في لحية رسول في رأس رسول الله ولحيته يبقى عدوا كام شعراية بيضة عدوه اللي عد كام شعراية اللي قال دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى لما يقول لك دخلت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة افترش قدمه اليسرى فجلس عليها ورفع اليمنى وثنى أصابعه إلى جهة القبلة ووضع كفه اليمنى على رجله على ركبته اليمنى رافعا أصبعه يشير بها ووضع كوعه ووضع مرفقه الأيسر على رجله اليسرى وصف دقيق كانك شايفه بعينه عشان كده الرسول لما يقول لك صلوا كما رايتموني اصلي تلاقي الحديث بتقول لك ازاي كانك تراها كانك شايفه بعينك هي دي الناس اللي مش فاهمه السنه بيتكلموا جرايد وتخبيط هو مش عارف هو مش فاهم لكن انت لما فهمت بقى السنه دي جات لك ازاي ووصلتك ازاي تبقى على يقين منها فتبدا تعمل لانك متاكد ان النبي قال الكلام ده متاكد تماما لما اقول لك حديث صحيح يبقى تاكد ان النبي قاله لكن اعمل بيه ازاي يا جماعه دايما على دماغي ازاي يعني كيف ها يعني كل ما اقول ازاي يبقى انا قصدي كيف واخواتها ماشي اه كيف واخواتها إز... ازاي اعمل بحديث كيف اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دايما كل ما اجي اقول ازاي وعلى طول في حياتنا كيف دي كيف واخواتها الاقي حديث النبي صلي عليه والله الواحد يزعل منكم لما صليتوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما كان امرنا باوامر كان بيحب لنا يحب الامه دي بيحب الامه دي لدرجه انه ما كانش بيعرف ينام ما كانش بيعرف ياكل ويشرب كانت الأمة همه همه وشغله الشاغل وكان نفسي في أول حلقة وفي آخر حلقة أدعو لإخواننا اللي بيقتلوا ويشردوا النهاردة أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين اللهم نج المسلمين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم انتقم من اليهود الظالمين ومن الكفار والمشركين الذين يؤذون الموحدين المسلمين اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم نجهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم احفظهم اللهم امكر بمن مكر بهم اللهم أعنهم وانصرهم يا رب العالمين مآسي عجيبة جدا لكن شوف تذكرت ده وأنا بتذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ حامل هم الأمة على طول هم الأمة شغله ربنا قال كده لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ربنا يقول فلا تذهب نفسك عليهم حشرات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حامل هم الأمة ويفضل حامل هم الأمة أنا بقول لك بيقشعر جلدي لما أسمع حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا يا شوف يقول ليتنا نرى إخواننا عنك أنت بيقول يا ريتنا نشوف إخوان ألسنا ب... أو ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدي يؤمنوا بي ولم يروني الشاهد إيه كيف أعمل بالحب إنك تحبه تحب النبي صلى الله عليه وسلم بس تحبه حب حقيقي وليس حب ادعاء وليس حب كلام دايما اقعد اقول انا عايز اتكلم عن الحب ولعلها تيجي معانا حلقة تانية ان شاء الله نتكلم عن الحب كيف كيف اخواتا فش... اه عايزين نحب بس... نحب بجد فالشاهد تعالوا نشوفوا الصحابة كيف كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص تأخر إسلامه عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان الشلة دي أسلموا متأخرين شوية فعمرو بن العاص لما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بيه وأظن قلت لكم القصة دي قبل كده إن سيدنا عمرو قال كنت أظن أنني أحب أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته يوما يا رسول الله أنا أحب إليك أم أبو بكر قال بل أبو بكر قلت فأنا أحب إليك أم عمر قال بل عمر سبحان الله العظيم أحيانا ما بيبقاش في مجال للمجاملات بيبقى لازم الحق الحديث في رواية تانية قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت فمن رجال قال أبوها آه أنا كنت جاي النهاردة ومعايا حديث آه من أحب حسينا فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ولكن طلع الحديث ضعيف عايز أقول إن حب النبي صلى الله عليه وسلم بيستوجب حب آل البيت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لي أمال إيه مشكلة الشيعة لا الموضوع مش كده خلي بالك احنا بنقول ان احنا حب آل البيت شرط من شروط صحة الايمان من شروط الايمان بلاش اقول صحة من شروط الايمان شرط من شروط الايمان انك تحب النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه فمن شروط الايمان انك تحب النبي ومن شروط حب النبي انك تحب ال البيت فسيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا الحسن وستنا السيدة فاطمة رضي الله عنهم دول مش على راسنا لا جزمتهم على راسنا لا مش جزمتهم بس لا ده التراب اللي تحت جزمتهم على راسنا لا لا لا مش التراب اللي تحت جزمته على راسنا ده احنا نكحل بيه عيوننا لو دي اوامر الشرع لو دي اوامر الشرع الشرع بيقول ايه هو ده الحب عبادة فالقضية مش قضية شيعة وسنة لا ده اصل الناس مفكرينها كده حرب قال البيت دول بتوع الشيعة وبعدين ابو بكر وعمر دول بتوع السنة لا لا لا الوضع مش كده لا ده قال البيت دول بتوعنا وابو بكر وعمر بتوعنا مش بتوعنا ده دين ده شرع افهموني ها ها افهموني ده دين ده شرع احنا عايزين نشوف ربنا بيقول ايه النبي بيقول ايه ضبط المسألة نحبهم ازاي نواليهم ازاي إيه ن... نودهم ازاي قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة مودتهم ازاي فالقضية في اعتقادنا اعتقادنا دي عقيدة ان ان آل البيت بنحبهم لازم حبهم فرض فرض زي ما قلت لك شرط في الايمان بنحبهم لكن مش معنى ان احنا نحبهم ان احنا نعبدهم من دون الله ان احنا نفكر ان هم بينفعوا ويضروا انهم بينفعوا ويضروا من دون الله لا اهل البيت احنا بنحبهم زي ما ربنا قال وزي ما النبي قال بنحبهم من قلوبنا من شغاف القلوب يعني لما اقول سيدنا الحسين يا جماعه عشان في حاجات بتوجع ما ينفعش تتقال اللي يروح يقول يا سيدنا الحسين اديني ولد عشان انا ما بخلفش يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر سفرني يا سيدنا الحسين انا مريض اشفيني مش مش ده الحب مش دي الموالاه مش دي الموده اقول اللي بيوجع ايه بقى هنا اللي بيوجع ان انا اقول ان سيدنا الحسين لما كان في كربلاء مع سبعين من ال البيت لما قتلوهم وذبحوهم ده اللي بيوجعني كان سيدنا علي زين العابدين علي بن الحسين زين الع... زين العابدين رضي الله عنه سيدنا علي كان مريض بالحمى وسيدنا الحسين ما قدرش يجيب له كوبايه ميه ما قدرش ما قدرش تقول له انت النهارده يا سيدنا الحسين دخلني الجنه ينفع الحب ان انا بحبهم من قلبي كل ما اذكرهم اترضى عنهم ادعي لهم وكتير يقول لي تدعي لهم انت مين انت عشان تدعي لهم بقول له يا اخي ده سيدنا النبي طلب مننا ان احنا ندعي له صح مش قال كده صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيله يبقى هو طلب مننا ان احنا ندعي له وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى ادعي لاصحابه وادعي لال البيت ثم القضيه ما هياش خناقه ما هياش خناقه يا علي يا ابو بكر لا ليه ابو بكر كان النبي بيحبه ولما عمر صلى بالناس والرسول مريض الرسول غضب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلا أبو بكر لما سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر يبقى اللي يكره أبو بكر نعمل فيه إيه اللي يلعن أبو بكر وعمر نقول عنه إيه اللي يكره أمي أمنا أم المؤمنين عائشة ويلعنها ويسبها ويخوض في عرضها نقول عنه إيه لا إحنا عقيدتنا عقيدة أهل السنة العقيدة الواضحة الجميلة الرائعة الرائقة ان الصحابة اتفقوا والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين اعتقادنا بمنتهى الوضوح والصراحة ان افضل الامة ابو بكر ان افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم اهل بدر ثم اهل بيعة الشجرة ثم بيت الصحابة ده عقيدة مش عشان احنا بنألفها ولا على هوانا ان احنا بنحب فلان اكتر من فلان لا ده دين يا جماعة دين عشان كده ما ينفعش كلام غير بالحق ازاي يحبهم بعد ما نسمع الاذان من مكة المكرمة الاذان على توقيت السعودية اذان المغرب احنا لسه قدامنا شوية انا بحبكم في الله ردد الاذان وبعد ال... او بعد الاذان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ادعي لسيدنا النبي بالوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود واوعى تحول لا هنا ولا هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله مرحبا اخوتي في الله اسال الله جل جلاله ان يرزقنا واياكم الحج والعمره والا يحرمنا من الحج والعمره الكعبه دي من نعم ربنا علينا الكعبه دي آه، مغناطيس افئده الناس واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا مثابه بيت بني من الحجر وأضيف إلى الله بيت الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال الكعبة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة آه كيف وأخواتها كيف نحب النبي كيف نتابع النبي كيف نطيع النبي كيف نعمل بسنة النبي كيف نحافظ على سنة النبي كيف نعمل بحب كيف نستقر ونستمر على هذا كيف نصر ونحرص كيف ندقق ونبقى محسوكين في السنة ومتابعة النبي كيف وأخواتها تعالوا مش نماذج بس عشان بنقول كده يا جماعة ان الحب ده مسألة قلبية المسألة القلبية دي ما بتحتاجش يعني مش عارف افهمكم ازاي بس عايز اقول ان الحب ما بيحتاجش اصوات وصراخ زي العيال بيعملوه اليومين دول في اغانيهم ومزيكتهم ورقصهم ومول اللي هم بيعملوه لا لا ده الحب ده يا جماعه مشاعر في القلب لما المشاعر دي في القلب بتطلع بتبان في العينين بتبان في النطق والكلام بتبان في, في, في رعشة في بتبان في صفرة في الوجه وعرق ودموع لما يذكر المحبوب بتبان بتبان شوف تعالوا تعالوا نشوف موضوع أصلي في زمن التمثيل موضوع حقيقي في زمن التقليد عمرو بن العاص يقول ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه هو ده الحب الحب مع الإجلال قلت لكم يا جماعة إن في ناس بيغلطوا في حق ربنا بزعم إنه بيحبه بس بيبقى حب مجرد عن التعظيم والإجلال فبيسيء الأدب مع الله حبنا لله وحبنا للنبي لا لا لا مش عايزين نخلط المواضيع ببعضها حبنا لله جل جلاله ده حاجة حبنا لسيدنا النبي ده حاجة تانية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبنا لآل البيت ده حاجة ثالثة حبنا للصحابة ده حاجة رابعة هو الموضوع كده الحب كل حب له له معنى له طعم له حجم له دور لأننا بنعبد ربنا بالحب ده ما هوش حب مزاج ما هوش حب شهوة ما هوش ما هوش حب هوى وإنما حب عبادة بحب ربنا حب عبادة فبحبه مع التعظيم والإجلال بحب سيدنا النبي بس لا أخلط ما لله من حق بما للرسول من حق الله الله الله الله حبك لربنا موضوع مختلف وحبك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحب سيدنا النبي لله لأن الله أمرنا بذلك لأن ربنا أمرنا بكده ثم بحب آل البيت للنبي ولله لأن ربنا اللي أمرنا بحب النبي أمرنا بحب آل البيت قل أمر الله للنبي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فآل البيت احنا مفعمين بحبهم مفيش حد في الدنيا بيحب آل البيت قدنا قد أهل السنة لأننا نحبهم ملء شغاف قلوبنا حبا لله وحبا لرسول الله عبادة نتقرب بها إلى الله نتقرب بهذا الحب إلى الله طلبا لرضاه والجنة بنحبهم بس زي ما بقول كده بنحبهم ازاي زي ما ربنا يريد والنبي يريد مش برضه على هوانا ولا ان احنا نعطيهم من الحق كحق النبي ولا النبي ياخد حق كحق الله لله حق وللرسول حق ولآل البيت حق وللصحابة حق كل يأخذ حقه بقدره ومقداره على مراد الله ورسوله عبادة عبادة دين دين مش دماغ شوف الصحابة كانوا بيحبوا النبي ازاي زي قلت لك بقى ده الحب الاصلي في زمن التقليد ده الحب الحقيقي في زمن التمثيل يقول ايه انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على اصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصرا أسامة بن سريه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير قاعدين كده عارف اللي فوق دماغه حمامة ولا عصفورة واقفة وهو خايف لا تطير هم قاعدين قدام النبي كده كده ما فيش حركة ولا بيرمسوا ولا بيرمسوا آه شوف اسم الحب والله لا والله, والله دي امثلة آه تملى القلب هيبة في صلح الحديبية والرسول بعت عثمان بن عفان لما منعوه من العمره فعشان يسعى في الصلح او يسعى في استئذان ان النبي يدخل مكة هو واصحابه يعتمروا اذنت قريش لعثمان في الطواف قالوا له انت دخلت مكة فروح اعمل العمرة بقى طوف واسعى واعمل عمرتك قال والله ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله هو ده الحب هو ده الأدب هو ده الحب المنضبط أصل هو لو جه يقولها يفكر فيها كأحكام شرعية قلت طب أنا دخلت مكة دلوقتي وأنا محرم وفرصة أن أنا أعمل عمرة يمكن نقاتل وأقتل ما تخليني أختمها بعمرة ما فكرش لا النبي الأول النبي الأول أنا طوف قبل النبي انا اطب البيت يجي لي قلبي اطب البيت والنبي ممنوع ومحبوس هناك في الحديبيه بره مكه ازاي يطوعني قلبي ما اقدرش ما اقدرش ما طقش سبحان الله عشان كده سيدنا النبي لما بقى الصحابه في صلح الحديبيه قبل الصلح على القتال قال وهذه يد عثمان الرسول يبايع لعثمان عمركم سمعتوا عن الحب ده شفتوه عشتوه حسيتوه هو ده الحب شوف آه، حديث قيلة يقول ايه فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفاء القرف- القرفصاء ورعدت من الفرق هيبة له وتعظيما حديث المغيرة بن شعبة قال كان الصحابة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالألفاظ كانوا يدقوا على باب النبي بضوافرهم البراء بن عازب يقول لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته هو ده الحب قول لي يا بختهم اصل كانوا عايشين معاه شايفينه قاعدين معاه بيلمسوه بايديهم ويشوفوه بعينيهم احنا آه. اقول لك احنا المحرومين اللهم اللهم كما حرمنا من صحبته في الدنيا اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها فلا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب يا رب يا رب احنا اتحرمنا لكن آه، ان شاء الله ربنا مش هيحرمنا مش هيخذلنا في الجنة بس آه، لها شرط اللي معاه في الدنيا هيكون معاه في الجنة واللي يخالفه في الدنيا مش هيشوفه يا جماعة الموقف بتاع ال- بتاع الحوض بتاع الحوض في آه، في الموقف يأتي قوم يقول للملائكة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملائكة دعوهم فإنهم من أمتي غر معجلين فيهم علامة الوضوء علامة الصلاة وعلامة الوضوء سيبوه أمتي فيقولون لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هم صحيح متوضيين وفيهم علامة الصلاة آه لكن ابتدعوا عملوا اللي أنت ما أمرتش بيه زودوا حاجات في الدين فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي غير الموقف ده تقشعر منه الجلود يرعب والله خ- موقف يخوف يرعب انك تبقى جاي من بعيد شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض فصدقت قلت اه حبيبي النبي جري جري روح ملائكه حاسب ممنوع ليه يا رسول الله انت مش عارفني انا انا ايه رأيك لو ابتدعت بدعة زي اللي بيعملوها انهم يشتموا صحابي او يأذوا صحابي والرسول يقول لا تسبوا اصحابي وبعدين انك انت تزود حاجة في الدين في عبادة ودي هيبقى لها وقفة تانية ان شاء الله مش عايز اطول فيها لكن عايز اقول لك احنا مش شفناش النبي هنا لكن معانا سنته وحرمته ميتا كحرمته حيا وصلي عليه صلى الله عليه وسلم حرمته بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم عند ذكر حديثه لما نيجي نقول قال رسول الله يبقى كأنك شايفه بيتكلم هي دي بقى هنا كيف كيف يبقى لما اقول لك قال رسول الله يبقى انت شايفه بعينك قال رسول الله انت كده شايفه شايفه شايفه بيقول كيف كيف يبقى انت بعينيك شايفه بعينيك شايفه بودانك سمعه وهو بيقول عند ذكره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وذكر سنته وسماع اسمه آه. لما تسمع حد يقول سيدنا النبي دول. صلى الله عليه وسلم ايوه اه حاجه تهزك هو ده الحب كيف يا جماعه مش كلام مش ادعاء مش لعبة هي مش لعبة عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته قال إبراهيم أبو إبراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه وأن يتأدب بما أدبنا الله به كتير كنت اقول لك لو النبي نفسه قابلك وقال لك اعفو اللحى وجهك كده قال لك صلوا قبل المغرب مثلا ركعتين خفيفتين لمن شاء لو قابلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين لو قابلك كده وكلمك كده يبقى وضعك ايه بس انا عايز اختم والحمد لله ان ربنا قدرني واتميت الحاله دي انا بحبكم في الله يا ترى انت بتحب النبي كيف ازاي كيف واخواته استكملها معكم في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته